السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقون مش عايز أقول مع السابقون أنا عايز أقول إن أنتم نفسكم السابقون ربنا يجعلنا وإياكم من السابقين يا جماعة الدنيا مش مستاهلة إن إحنا نشغل نفسنا بيها لدرجة إن إحنا ننسى آخرتنا وننسى إن إحنا في سباق في سباق بجد سباق حقيقي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ده فرصة عمرك مش هتعيش عمرك مرة واحدة غير مرة واحدة يعني أهل الدنيا لما بيجوا يتمتعوا وتقول له مقضي حياتك كلها متع وبس ليه وناس العبادة والصلاة والع- وال- وال- والحج والعمرة والقرآن يقول لك أصل أنا مش هعيش غير مرة واحدة فعايز أتمتع بكل لحظة فيها وأقسم بالله عز وجل إن أجمل وأعظم متعة في الدنيا كلها متعة القلب بالأنس بالله ومحبة ربنا والقرب من الله سبحانه وتعالى عارف حضرتك ال ال القلب والجسد عاملين زي ايه زي واحد رايح يشتري نجفة النجفة ديت هعلقها في أجمل حتة عنده في الشقة في الصالون اللي بيستقبل فيه الضيوف فلما راح اشترى النجفة حطوا له النجفة في كرتونة وحطوا له حواليها كده ال- الفل ده عشان النجفة ما تكسرش فلما راح البيت كان ذكي قوي ما شاء الله فراح راح البيت وراح ماسك النجفة وراح مكسرها ورميها في صندوق القمامة وراح ماسك الكرتونة وراح مزينها وراح معلقها في أوضة الصالون عشان يجوا الضيوف الناس تقول على ده الراجل ده ايه ده عاقل ده ممكن يكون عاقل طبعا لا يمكن امال كان المفروض يعمل ايه يعلق النجف ويرمي الكرتونه هو ده اللي بيحصل ناس كتير النهارده معلقه الكرتونه ورمت النجفه اهملوا اعمال القلب اهملوا علاقه القلب ومحبته لله سبحانه وتعالى وتوكله وإنابته و... و... ويقينه في الله سبحانه وتعالى وثقته والخوف والرجاء وال... وال... يعني كل الأعمال القلبية دي أهملها واهتم بالجسد ليل ونهار عمال ياكل ويشرب ويتمتع ويتفسح و- ويحط كريمات ويعمل مش عارف آه، سشوار لشعره وعمال مظبط حياته كلها للجسد وبس فعمال ينمي في الجسد ينمي في الجسد ويفطس في الروح ويفطس في قلبه لحد ما مره واحده جاله اكتئاب جاله مرض نفسي يبتدي يلف بقى على الدكاتره النفسيين وكل واحد يدله على حاجة معينة ممكن تكون مخالفة للشرع وممكن تكون موافقة للشرع الله أعلم لكن في النهاية تلاقي نفسه مخنوق تقول له طب نجيب لك ايه يقول مش عايز حاجه انا مش طايق اي حاجه طب تعالى نتفسح أه، مفيش حاجه بتسعدني انا مفيش اي حاجه في الدنيا بتفرحني ايه اللي يفرحك ايه واحده طبعا ال ال القرآن كله فرحك أنا أقصد يعني علاجك في الآية دي قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله خد بالك تطمئن القلوب الاطمئنان حاجة والسعادة حاجة إيه السعادة والاطمئنان السعادة ممكن تكون وقتية يعني ممكن أكون دلوقتي قاعد سعيد عشان قاعد معاكم وبلتقي بيكم فسعيد جدا جدا في اللحظات اللي احنا قاعدين فيها مع بعض لكن بع- ممكن بعد الحلقة ألاقي نفسي متضايق آه، مخنوق في حاجة مزعلاني إنما الاطمئنان هو تركيز أو رسوخ السعادة في القلب وتطمئن إيه قلوبهم بذكر الله تحس القلب إيه مليان سعادة وسعادة دائمة يعني سعادة ممكن تكون ده جدا جدا إزاي أصل أنت لو قلبك أصبح موصول بالله سبحانه وتعالى مش هتفرق معاك أي حاجة خالص هتأتي ال- الأشياء اللي تسعدك تبقى فرحان جدا وتشكر ربنا سبحانه وتعالى وتسجد لله شكرا وتزداد طاعة لله تيجي حاجة تحزنك تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منه وتبقى فرحان تبقى فرحان كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب فيعني تبقى فرحان جدا بالنقمة وبالنعمة وبالابتلاء والمصائب وبالمتع بكل حاجة فرحان بيها طالما أنها جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما جم في مرة من المرات بعض العلماء وشوا به إلى السلطان فراح السلطان جايبه قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي فتبسم الإمام وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة خد بالك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله الدنيا كلها بقى مش ملك بقى لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء فقال له الإمام ابن تيمية والله إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض أريد جنة إيه عرضها السماوات والأرض فالراجل السلطان ده ما عجبوش الكلام فراح مشاور كده إيه يدخلوا السجن هم دخلوا السجن فالزنزانة نازلة من فوق كده مش باب لا يعني سور نازل من فوق كده فتذكر قول المولى عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب خد بالك بقى ثم نظر إلى هؤلاء السجانين وقال ماذا يصنع بي أعدائي خد بالك بقى من اللذة والحلاوة ولذة وجمال الإيمان ماذا يصنع بي أعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي هتعملوا معي إيه أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربه جلس الإمام وقرأ القرآن بضعا وثمانين مرة ختمه أكثر من ثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات الإمام عند تلك الآية يا الله أجمل لحظة في حياتك يوم ما تحس إن أنت قلبك موصول بالله يوم ما تحس إن ربنا راضي عنك طب أحس إمتى إن ربنا راضي عني يوم ما تكون أنت راضي عن الله يقينا هيكون هو راضي عنك وجد الحسن رضي الله عنه وارضاه رجل يقول يا رب ارضى عني فقال الحسن والله لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك قال أنا أنا عبد فقير ضعيف أرضى عن الله قال أجل قال كيف ذلك يا حسن قال إذا سررت فرحت إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك مش بقى الواحد يبقى قاعد لو واكل كباب تسأله أخبارك إيه الحمد لله وتبوس إيدك وشه وظهره فرحان جدا وتاني يوم تبقى واكل فول أخبارك إيه آه الحمد لله عيشة وآخرتها الموت فيعني واخد بالك يعني الدنيا ما تبقاش كده يعني إن أنت لازم تعرف إنها دنيا يوم تساء ويوم تصر يوم تبقى غني يوم تبقى فقير يوم تبقى صحيح ويوم تبقى مريض يوم تبقى سعيد ويوم تبقى حزين يوم تبقى فرحان ويوم تبقى زعلان وهكذا فالأيام دول إنما السعادة الحقيقية التي لا تنفك عنها أبدا لا تكون إلا في جنة الرحمن سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة يا إمام متى الراحة قال والله لا راحة إلا مع أول قدم ندعوها في جنة الرحمن جل جلاله أجمل لحظة أن أنت تعيش المعنى الجميل دوت قلت لك في الحلقة اللي فاتت والنهاردة الحلقة الثانية قلت لك في الحلقة اللي فاتت أنا خايف عليك من كلمة سبقك بها عكاش وانت قاعد كده خلي همتك عليه صاحبك واخوك وحبيبك يعني ختم القرآن في 8 شهور فتقول طب وليه ما ختموش في 4 شهور في ناس ختمت القرآن في 4 شهور طب والله أعرف ناس ختم القرآن في شهرين في شهرين اه والله العظيم في شهرين ده ازاي ده كان كل يوم ما شاء الله بيحفظ أربع تربع فما شاء الله يعني يعني نص جزء يعني في شهرين بالملي كان ختم القرآن طب ازاي بيركزوا في قيام الليل قيام الليل بقى تثبيت للقرآن في الصدر بشكل لا يخطر على البال كان بيحفظ ربع بعد صلاة الفجر ربع بعد صلاة الظهر ربع بعد صلاة العصر ربع بعد صلاة المغرب خد بالك وطول السنن بقى بتاعت الصلاة ال 12 ركعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة فكان يصلي بايه بالارباع اللي هو حافظها ويجي بقى في قيام الليل ويروح مصلي بقى ايه بالاربع تربع اللي حفظهم مع الاربع تربع اللي حفظهم امبارح يبقى بيصلي ايه بجزء كامل ويجي في اليوم الثاني يبدا يحفظ وهكذا لما خلص بعد شهرين ختم القران بدا يراجع كل يوم خمس اجزاء الكلام ده لمده سنه كامله لحد ما ما شاء الله القران بقى في صدري كالفاتحه بعد كده ابتدى يعني كل يوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يراجع ثلاث أجزاء إلى أن ثبت هذا الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله جل وعلا المهم تعال نرجع بقى للموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول خايف عليك ان يتقال لك سبقك بها عكاشة يا رب انا كان نفسي في الفردوس الاعلى سبقك بها عكاشة يا رب انا كان نفسي اختم القرآن بسرعة كده وسبقك بها عكاشة انا كان نفسي ان انا يعني اقدم خدمة كبيرة جدا لبلدي سبقك بها عكاشة كان نفسي ان انا يعني ولادي يبقوا دعاء و... اوعى يتقال لك سبقك بها عكاشه خليك انت عكاشه دايما تكون سباق في كل حاجه اللي ممكن تعمله النهارده بالله عليك اوعى تعمله بكره كتير جدا من الناس بيقولوا الدعاء ووقتهم وظروفهم مش عارف ايه يقينا لازم تعرف معلومه صغيره كده عن كتير من الدعاء مش عايز اقول كل الدعاء بس كتير من الدعاء شبه يعني حياتهم ما بينامش اكتر من 3 4 ساعات في اليوم حياته كلها مقضيها ما بين قراءه ما بين تصنيف ما بين تجهيز محاضرات ما بين تسجيل ما بين اصلاح ما بين الناس ما بين رد على الفتاوى ما بين ما بين حياته كلها مليها بالخير دوت ليه لانه عايز ما يتقالوش يوم القيامه سبقك بها عكاشه مش عايز لحظه في عمره تعدي كده يعني من غير ما يستفيد بيها اي فائده تعود عليه بالخير في دينه او دنياه خد بالك من حاجه اي لحظه في حياتك هتتسال عنها يوم القيامه هتت... يقينا لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به بكل أسف وبقولها لك بكل أسف في ناس كتيرة جدا جدا جدا لحد وقتنا هذا بكل أسف خارج نطاق الخدمة الشبكة بتاعتهم واقعة خد بالك شبكة علو الهمة عنده واقعة لا, إس... لا إرسال ولا استقبال لا بيستقبل ولا بيرسل لا بينتفع ولا بينفع بكل أسف عايزين النهاردة تبقى الشبكة بتاعتنا كلها داخل نطاق الخدمة عايزين فعلا نكون حاضرين همة عالية ما شاء الله جهد وبذل و الحياة مش هتعيش غير مرة واحدة ابذل فيها قيمة المرء ما يحسن شوف انت العمر بتاعك لا يقاس بسنوات عمرك ولا بأيامك ولا بالساعات اللي عشتها وإنما يقاس بالأعمال الجليلة التي تقدمها لنفسك ولدينك ولبلدك ثلاث محاور عايزين نتكلم عنها دائما في كل حلقاتنا ان انت اخدم نفسك يعني اعمل عمل يبيض وجهك امام الله سبحانه وتعالى اخدم دينك عشان لما تيجي يوم القيامه وتقف بين يدين الملك سبحانه وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد حدش هيفلت ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم الا ايه ما قدم قدمت ايه ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة صعب عليك شق تمرة نص تمراية صعب عليك تمراية تديها لواحد فقير صعب عليك ان انت تعمل اي خير النبي عليه قال كده كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق ممكن تقول كلمه واحده الكلمة دي توصل بها أعلى درجات الجنة وممكن تقول كلمة تانية عياذا بالله عياذا بالله تهوي بك في دركات الجحيم ربنا عافينا وعافيك يا رب واجعلنا من أهل الفردوس قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة أو إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرضى الله عز أو يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وفي رواية يرفعه الله عز وجل بها في الجنة درجات وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه ليوم القيامة وفي رواية تهوي به في جهنم سبعين خريفا والرواية الأولية ترفعه في الجنة سبعين خريفا يا الله بكلمة بكلمة تخش الإسلام كلمة تخرج من الإسلام بكلمة تستحل فرج امرأة بكلمة يحرم عليك فرج المرأة بكلمة تثار الحروب بين القبائل وبين الدول وبكلمة يأتي السلام والوئام بكلمة تحبب فيك الناس وبكلمة تبغض الناس إليك سبحان الملك بكلمة واحدة الكلمة لها درجة أو لها مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى ولا يمكن تعلو الهمة طالما بنتكلم عن الهمة بقى والهمم العالية وإن إحنا عايزين بقى نكون من السباقين إحنا مش عايزين كلام يعني من مجرد بس التنظير وكلام عايزين كلام عملي نعمل ايه عشان الهمه دي تعلو ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات ديت وهندي امثله ونماذج جميله جدا ان شاء الله للناس اللي عندهم علو همه ما شاء الله وما كانوش عايشين على هامش الحياه وانا بقول دايما والله يا جماعه ما ينفعش اي مسلم ولا اي مسلمه ابدا يعيشوا على هامش الحياه ممكن تعيش على هامش الحياه ممكن هترتاح يقينا هترتاح لا بجد اه والله هترتاح بس هتعيش صغير وهتموت صغير وتبعث يوم القيامه صغير إنما لو كان عندك همة عالية هتتعب وهتتعب كتير من طلب العلا سهر الليالي ممكن ما تنامش كتير ممكن ما تاكلش كتير ممكن ما تتمتعش ما تتفسحش كتير لكن يقينا هتبقى راضي عن نفسك قوي قوي قوي وهتبقى مبسوط وسعيد انك بتقدم حاجة لأمتك ولدينك ولنفسك ولوطنك ولأسرتك ولحبايبك من المسلمين والمسلمات هتبقى يقينا راضي عن نفسك مبسوط وفرحان هتعيش كبير وتموت كبير وتبعث في يوم القيامة ليك قدر وقيمة ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى تختار أي واحد فيهم تحب تكون مين فيهم تحب تكون عايش ومبسوط ومريح العظمتين زي ما بيقولوا ونايم ومد الدنيا يعني مش سائل فيها خالص ولا بتعمل اي حاجه ولا ليك اي دور في الدنيا دي ولا تعيش وليك دور فعال تبقى انسان مؤثر تعرفين يا جماعه في انسان لما بيموت ولا حد يحس بيه وفي انسان يوم ما بيموت فعلا تحس ان الدنيا كلها بتبكي عليه فما بكت عليهم السماء والارض يا الله قال ابن عباس فالمؤمن إذا مات تبكيه السماوات والأرض سماء تبكي على المؤمن نعم وتبكيه الأرض حتى إنه لا يبكي لفقده موضع سجوده المكان اللي بتسجد فيه لله سبحانه وتعالى حينما تموت يفتقدك هذا المكان فيبكي عليك يا الله يبقى لابد عشان تعلو الهمة لازم تعمل حاجتين التخلية قبل التحلية ان انت تفرغ قلبك من الدنيا وتملى قلبك بحب الاخره تقول لي معنى كده بقى ان انا اسيب الدنيا بقى واروح اقعد في المسجد وابني خيمه خضراء والبس لبس مقطع وخلاص بقى اتدروش واعتزل الدنيا مش ده مقصدي ابدا ولا عمري ده كان قصدي ولو كان قصدي كده ابقى انا غلطان وليكوا حق تغلطوني انما مش ده قصدي انا عايزك تعيش دنيتك واخرتك بس بشرط ان ما تخليش الدنيا تغلب على الاخره بمعنى ايه ممكن نجمع بين الدنيا والاخره اه هي دي معادله صعبه لكن ممكن تجمع ممكن تجمع والدليل على ذلك كتير من الصحابه قدروا يجمعوها عبد الرحمن بن عوف كان غني جدا جدا ما شاء الله سعد بن ربيع ابو بكر الصديق عثمان بن عفان كتير من الصحابه ابو طلحه الانصاري كل دول كانوا اغنياء جمعوا الدنيا وجمعوا الاخره بس استخدموا الدنيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى استخدموا الاخره الدنيا دي كلها في ان هم يعمروا اخرتهم وزي ما كنت دايما بدي مثل بقول لو ان واحد مننا عنده شقتين الشقتين دولت يا جماعه على المحاره لسه مش متوضبين وفي شقه فيهم خد بالك والشقتين تمليك في شقه فيهم انت بتقعد فيها 23 ساعه في اليوم والشقه الثانيه بتقعد فيها ساعه وربنا اكرمك بمبلغ من المال المبلغ ده ما تقدرش توضب بيه الا شقه واحده بالله عليك لو انت انسان بتفكر تفكير عالي توضب انهي شقه صح زي ما انت بتقول الشقة اللي بقعد فيها 23 ساعة لأن دي قاعد فيها وقت كبير جدا هو ده القبر أنت عايش في الدنيا لحظات يقسم المجرمون يوم القيامة إيه ما لبثوا غير ساعة قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أو هنا علماء اللغة بيقول عليه إيه هي بمعنى بل يوما يعني بل بعض يوم جزء من اليوم ساعات حياتك دي كلها ساعات وهتيجي يوم القيامة تقف بين ايدين المولى عز وجل في يوم يبلغ طوله خمسين ألف سنة يا نهار أبيض خمسين ألف سنة بس اطمن ما تخافش هطمنك دلوقتي قال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره اليوم ده قد إيه خمسين ألف سنة يعني أنا هقف يوم القيامة خمسين ألف سنة لسه هقول لك اهو هطمنك دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم ورد حديث عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كل اليوم ده يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر بين صلاة الظهر والعصر يا جماعة قد إيه؟ حوالي ثلاث ساعات يعني يوم القيامة ممكن يعدي على أهل الإيمان كأنه ثلاث ساعات آه وقف في أرض المحشر أصل النبي قال كما عند مسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا يعني إيه؟ يعني غير مختونين يعني قطعة اللحم اللي قطعوها منك ساعة الختان ترجع لك مرة تانية سبحان الملك لازم تترد الأمانة كاملة غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس ده في رواية تانية حتى تكون كمقدار ميل خد بالك ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم ده يوم القيامة آه يوم القيامة والناس واقفة في أرض المحشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كله واقف في مكان واحد وبعدين إيه ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه منهم من يلجمه العرق إلجاما ما يقدرش ينطق حتى كلمة آه لأنه لو تقوى العرق يخش فين في جوفه سبحان الملك وهو واقف اه بس بقى اللي هيقعد بقى ثلاث ساعات ده هيبقى فين لا مش هيبقى في ارض المحشر هيبقى فين في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى سبعة سبع أصناف يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهنتكلم عنهم إن شاء الله في درس تاني هتبقى في ظل عرش الرحمن في أكل هناك آه في أكل مين اللي أعدها آه قول أنت أكيد النبي عليه السلام لا والله مش النبي طب سيدنا جبريل لا ولا جبريل طب حد من الملائكة برضه لا طب يمكن حد من صحابة النبي عليه السلام لا والله أمال مين تخيل ما أعدها لك ملك مقرب ولا نبي مرسل أمال مين اللي أعدها والله العظيم ما هست... يعني أقول لك مش هتصدق أعدها لك أو لنا إن شاء الله مالك الملك ومالك الملوك لا لا لا ده أنت أكيد بتهزر باشا لا والله ما بهزر بتكلم جد والله العظيم بتكلم جد ربنا سبحانه وتعالى سيعد لنا وجبة بنفسه آه الوجبة دي اسمها إيه زيادة كبد النون يعني إيه زيادة كبد النون فسر هفسر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني زيادة كبد الحوت زيادة كبد الحوت آه طب عندك دليل عندي دليل وما فيش أي كلمة أقولها لك من غير دليل قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن سلام والحديث طب خرجنا الحديث حديث رواه مسلم أن عبد الله بن سلام وده كان حبر من أحبار اليهود وأسلم بعد ذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة قال زيادة كبد النون أعدها لهم الرحمن جل وعلا يبقى مين اللي أعد الوجبة دي الملك الملك هيعد لك وجبة الوجبة دي اسمها ايه زيادة كبد النون بعد ما تاكل الوجبة دي هتبقى عطشان لا طبعا ده هي الأكلة دي كلها على بعضها يعني أكل وشرب وتحلية ومش عارف أقول لك ايه بقى دي وجبة عندها الملك سبحانه وتعالى ودي أول شيء تتحف بيه كده قبل دخول الجنة وبعدين تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني متع ما بعدها متع يبقى عمرك ده كله ما تحزنش عليه ما تقولش لا ما لحقش اتمتع بشبابي واللي يقول لك شباب الغالي ضيعته آه يعني سبحان الله واللي مش عارف ايه لا لا لا ما تضيعش عمرك كل لحظة هتتحسب عليك ولذلك كان من اسماء يوم القيامة وتتعجب لهذا الاسم كان من ضمن اسماء يوم القيامة ايه يوم الحسرة طب ليه يوم الحسرة يعني حسرة على مين اكيد على الكفار لا لا لا لا, لا. مش على الكفار بس اه طب اه صح لا مظبوط انا قصدك على العصاه كمان لا ولا على العصاه كمان في حد ثالث غير الكفار والعصاه والمنافقين ولا اه في على مين كمان على المؤمنين إيه شيخنا ربنا يبارك فيك حصر على المؤمنين اه والله العظيم حصر على الكفار والمنافقين والعصاه والمؤمنين طب ليه على طب على الكفار ماشي عشان ما امنوش بالله سبحانه وتعالى وعلى العصاه عشان ما تابوش من المعاصي اللي هم كانوا بيعملوها طب وعلى المؤمن ليه عشان ما ازدادش في طاعه الله هيبص كده لدرجات الجنه يعني يلاقي الدرجات ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما صح ذلك الحديث عند البخاري خد بالك مسيرة ما بين درجة ودرجة ده مش بقى بقى حسد عشان دنيا عشان كده ما ينفعش يكون في جنة حسد ده لو في جنة حسد ده الناس تموت من أول لحظة ليه؟ لأن ده الناس لو حسدت بعض في الدنيا يقول لك فلان ده الدنيا البلية لعبت معاه ركب عربية شبح يا عم يا بخت ادي الناس اللي عايش يا عم امتى بقى نقب على وش الدنيا بقى والبلية تلعب معانا اه حسد فاهم ازاي حسد وحقد على خلق الله سبحانه وتعالى في الجنه ما ينفعش يبقى في حسد هتحسدوا عليه ده, ده, ده القصر الواحد في الجنه عباره عن خيمه من لؤلؤه لؤلؤه واحده مش لقالق لا لؤلؤه واحده مجوفه طولها ستون ميلا في السماء ده الحديث رواه مسلم وفي روايه البيهقي وعرضها ستون ميلا 60 ميل يعني قد ايه؟ يعني 90 كيلو متر يا نهار ابيض يعني السقف بعد 90 كيلو متر اه ما اصل انت واخد بالك ما انت كمان انت هناك هيبقى لك شكل تاني خالص يعني يعني هبقى قد ايه يعني يعني المشاكل اللي الناس بعض الناس بتعاني منها ما فيش هيبقى مشاكل في الجنه بالمره يعني لو واحد مثلا قصير عفوا انا سامحوني يوم القيامه هيبقى طوله في الجنه دي والطول هيبقى واحد عشان ما يبقى مقاسات واحده حاجه اسطمبه standard فاهم ازاي كله اسطمبه واحده طوله قد ايه 60 60 ذراعا على طول مين على طول سيدنا آدم والحديث رواه مسلم يبعث أو يدخل الناس الجنة يوم القيامة على طول أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا ستين ذراع اه ستين ذراع ده ما شاء الله عمارة يعني فاهم ازاي اه يعني فاهم ازاي هتبقى طول بعرض كده قيمة ومنظر ومش وظيفة ميري ما فيش وظيفة هناك يعني واخد بالك حاجة بقى ما شاء الله تملى العين يعني واخد بالك والجمال بقى ورد في حديث ضعيف ان الناس يوم القيامه يدخلوا على حكمه سيدنا زكريا وعلى صبر سيدنا ايوب وعلى جمال سيدنا يوسف وعلى قوه سيدنا موسى وعلى سن سيدنا عيسى 33 سنه اه دي الحته دي بس هي اللي صحيحه فاهم ازاي وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلت الحديث ضعيف واخد بالك لكن الثابت ان انت تبعث يوم القيامه في الجنه هتبقى على سن سيدنا عيسى تلات- 33 سنه قبل ان ينزل يوم ما رفع كان 33 سنه هينزل تاني من علامه من علامات الساعه الكبرى كما صح ذلك الحديث عند مسلم ينزل يعيش سبع سنين يبقى عمره كام سنه 40 سنه ويقبض ويموت سيدنا عيسى عليه السلام يبقى تبعث يوم القيامه في الجنه ان شاء الله 33 سنه طولك قد ايه 60 ذراع على طول سيدنا ادم عليه السلام يا سبحان الملك وتتحل كل مشاكلك بقى ما يبقاش في اي مشاكل عندك في الجنه وانت بس داخل في الجنه كده والحديث رواه مسلم وانت على باب الجنه ينادي مناد يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا خد بالك من حاجه الناس الاغنياء اللي معاها فلوس اكتر حاجه مسببه لهم رعب ايه انه هيموت وهيسيب الفلوس دي او الفلوس دي هتسيبه وهو يفتقر فعامله له رعب فنفسه يعيش فلما تجيب له سيره الموت يتخنق لا هناك بقى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا تفضل شباب على طول عمرك ما تعجز وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ما فيش أمراض وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا الله ربنا يرزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين ولسه احنا لحد الآن بنتكلم في موضوع علو الهمة الحقيقة موضوع مهم جدا وجميل جدا أنا عمال كل شيء عمال يعني بكلمك في في نقطة معينة عشان الهمة تعلو تعلو وعشان نوصل في النهاية إن احنا نبقى في الفردوس الأعلى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى وأن يعتق رقابنا جميعا في هذا الشهر الكريم من النار آه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات